أنتم معنا تسعينات اف ام
كان زمان لما يهلوا على المسرح هما الفرحة اللي بجد كان زمان أشهر ثنائي في السينما المصرية يا شوشو انت يا ست هانم الرحمة كان زمان يتلموا حوالين الراديو عشان يسمعوا ساعة لقلبك موت انت نايم يا حبيبي كان زمان بطلودة واسمعودة ياما لسه نشوف وياما الغراب يا وقعتون جوزوه أحلى يا ماما ويا ترى من هي اليمامة كل حاجة هتعرفوها في كان زمان مع بوس الخطيب على تسعينات اف ام
كان زمان مع بوسي الخطيب كل يوم أربع الساعة ثلاثة ونص العصر على تسعينات اف ام
يا مساء الفل والسعادة على مستمعين تسعينات اف ام أه وحشتوني جدا جدا جدا أه عدى موسم كنا بنتكلم فيه عن أه على الربابة بوس الخطيب طبعا فاكرين أه الموسم ده حبيت ان انا اغير الفكرة شوية ونتكلم عن أه فكرة جديدة ومختلفة يعني من باب التجديد أه بتكلم عن النجوم أه نجوم زمن الفن الجميل آه، نجوم الشاشه الفضيه بس انا عايزه اخدهم من رؤيه كده او من زاويه معينه آه، عن الثنائي الفني في السينما المصريه آه، واحلى ثنائي فني هنتكلم النهارده عنه في اول حلقه من حلقاتنا في برنامج كان زمان ثنائي مميز جدا ثنائي يعني آه، أسرى الحياة الفنية بالمسرحيات والأفلام والمسلسلات يعني بجد كلنا استمتعنا جدا بمشوارهم الفني ولسه لحد دلوقتي بنستمتع بوجودهم على آه، شاشات التلفزيون آه، معانا النهارده اجمل ثنائي فن- فني آه، عرفوا السينما المصريه معانا الاستاذ
انا واد خطير ايوه خطير والكل يشهد بالكفاءة من الصغير للكبير
وطبعا لو اتكلمنا عن الاستاذ لازم نتكلم عن الدلوعه
انت اللي قتلت بابايا انا اه يا بابايا اه يا بابايا طبعا فاكرين شويكار وانت بتقول عز يبقى انت اللي قتلت بابايا الجاذبية والأنوثة والدلع والجمال كله آه، شويكار آه، لو اتكلمنا عن فؤاد المهندس وشويكار عايزين حلقات مش هنقدر ان احنا نوفيها يعني هنقعد حلقات كتير عشان نتكلم عنهم آه، فؤاد المهندس آه، كان من عيلة يعني عيلة عريقة أسرة كده يعني من ال- الأسر المصرية المحافظة جدا والده كان زكي فؤاد زكي المهندس آه، كان عميد لدار العلوم آه، وكان آه، برضو رئيس للمجمع اللغوي بأمر من الملك شخصيا يعني فؤاد المهندس متربي في قلعة من قلاع اللغة العربية أتقنها كويس قوي وفهم آه، علومها وبحورها وازاي يتكلم وازاي يأدي وازاي يقول وازاي الكلمة تبقى خارجة كده آه، مالية البق يعني مش آه، مش كلمة بتتخطف لا الكلمة بتتقال من الأول للآخر مظبوطة وصحيحة جدا آه، فؤاد المهندس لو قلنا بداياته يعني آه، كانت مع آه، بابا شارو بابا شارو طبعا ده محمود شعبان اللي كان في اوائل الخمسينات كان بي آه، بيعمل برامج للاطفال وبالمناسبه كمان هو كان جوز اخته آه، صفيه المهندس آه، اللي كانت كبي- كبير مذيعات آه، الاذاعه في الوقت ده آه، فؤاد المهندس آه، ابتدى يعمل آه، برامج مع آه، بابا شارو آه، وعملوا مع بعض آه، كان بيعمل آه، اغنيه للاطفال عن طريق الحيوانات يعني الحيوانات بت... كان الحيوانات بالكرتون هي اللي بتتكلم وكل واحد بيعمل شخصيه فلما بابا شارو قال له تختار شخصيه ايه يا فؤاد قال له انا اختار شخصيه البغبغان وطبعا غنوا اغنيه ح... طبعا كلنا عارفينها اغنيه آه، يلا حالا بالا حي ابو الفصاد دي يعني اغنيه كلنا عارفينها وكلنا حافظينها لحد دلوقتي وبنقولها في اعياد الميلاد وفي حفلاتنا يعني لحد الان آه، كان واخد فيها دور البغبغان آه، فؤاد المهندس وكان آه، بيقول فيها آه، انا مش راح اغشك بغبغان كبير يا م- مولود في عشه مفطوم على الشعير طبعا كلنا عارفينها آه، بعد كده آه، بعد ما عمل آه، أغنية آه، أبو الفصاد ونجحت نجاح رهيب جدا آه، ابتدى آه، يعني آه، في الإذاعة يبص كويس قوي على آه، فؤاد المهندس إنه ممكن يعمل سكتشات وممكن يعمل حاجات تانية للإذاعة لأنه فعلا موهوب وكوميديان قوي وصوته حلو قوي آه، مع الأطفال ابتدى إن هم ي- يسندوا ليه آه، ساعة لقلبك آه، اللي كانت يعني آه، في الخمسينات والستينات كانت مخليه الناس بتقعد قد- قدام الراديو يسمعوها يوميا وحافظين مواعيدها آه، طبعا مع الكبير عبد المنعم مدبولي واللي كان بيألف الاسكتشات دي وخيرية أحمد آه، محمود يا حبيبي طبعا كلنا فاكرينها آه، حققوا نجاح كبير جدا جدا جدا ودي هنتكلم عنها يعني حلقة كاملة عن ساعة لقلبك في حلقات تانية من حلقات كان زمان آه، فؤاد المهندس بعد كده ابتدى يعمل بطولات افلام آه، مش بطولات ابتدى يعمل بطولات تانية في افلام آه، كبدايه يعني ليه وانتشار في ال- الافلام آه، ابتدى يعمل آه، آه، افلام كان فيها بطل تاني مع هشام سليم مع صالح سليم مع سوري في الشموع السوداء آه، ابتدى يعمل آه، مع آه، احمد رمزي مع رشدي اباظه في عائله زيزي آه، بعد كده ابتدى آه، عشقه الاول كان للمسرح آه، في اول مسرحيه كان هيعملها آه، السكرتير الفني واللي كان هيعملها اصلا سيد بدير واعتذر عنها فعبد المنعم مدبولي لان هو كان صاحب عمره آه، عرض عليه انه يعمل ال- ال- المسرحيه آه، عايزه اقول حته كده في المسرح اني اكتر حد اثر في آه، فؤاد المهندس في الوقت ده آه، في ان هو يبقى من آه، يعني آه، فنان مسرح من الدرجه الاولى كان نجيب الريحاني والحاجه الجميله قوي ان نجيب الريحاني عمل له اول مسرحيه اخرج له اول مسرحيه في الجامعه هو راح له فؤاد المهندس وقال له انا عايزك تخرج لي مسرحيه في الجامعه وفعلا وافق وكان متاثر بيه جدا آه، لدرجه ان نجيب الريحاني قال له يا فؤاد ما تقلدش الا فؤاد ما تقلدنيش لانه كان بيقلده في كل حاجه وكان متوقع ان فؤاد المهندس هيكون ليه آه، مستقبل كبير قوي في عالم الكوميديا عايزه اقول ان ان فؤاد المهندس كان برضو متأثر يعني بيتاثر بيه آه، متاثر بنجيب الريحاني حتى لدرجه انتوا عارفين الحركه اللي كان دايما يعملها على المسرح ويمسح جزمته بالبنطلون دي حركه نجيب الريحاني وكان دايما يعملها آه، لان هو يعني ملبوس نجيب الريحاني بيحبه جدا آه، المهم بعد كده عمل مسرحيه السكرتير الف- السكرتير الفني وابتدى ان هو آه، يعمل بروفات وكده كانوا عايزين ممثله آه، تعمل معاه دور البطوله فرشحوا له شويكار في الاول كان معترض عليها لان هيئتها وشكلها ومظهرها وشكلها ت- يعني مظهرها راقي او ارستقراطي و- وشكلها وطريقه ص- وصوتها يعني بتمثل ادوار تراجيديا مش كوميد مش كوميديانه ما كانش موافق لكن اقنعوه ان هي ممثله شاطره وموهوبه وهتعمل الدور حلو آه، شويكار بتقول ان في اول ما في اول بروفا لينا ودخلت البروفا وقعدت وبعدين وبعدين دخل فؤاد المهندس وقال السلام عليكم كان جد قوي وكان آه، يعني آه، مش مش اللي هو الكوميديان اللي هي متوقعه علشان هيبقى معاها في ال في في, ال- في المسرحيه فقالت يا نهار ابيض ده هيضحك الناس ازاي ده يا ريتني كنت اعتذرت عن المسرحيه لان اللي كان جايبها للمسرحيه اصلا سيد بدير فلما اعتذر عن المسرحيه قالت تعتذر هي كمان يعني آه، هي عارفه سيد بدير آه، كبير الرحميه وكان دمه ودمه خفيف جدا وعارفاه لكن فؤاد ده ما تعرفوش تعالوا بينا نطلع فاصل كده ونرجع تاني نكمل معاكم آه، مع آه، فؤاد المهندس ويشي وقار ونشوف يا ترى عملوا ايه هما الاتنين يا ترى بقوا كويسين مع بعض ولا اختلفوا على آه، خشبة المسرح يلا بينا نطلع فاصل ونرجع تاني ما تنسوش مشاركتكم معانا على تسعينات اف ام يلا بينا نطلع فاصل
غاوي خمس قارات زي القرع تمد البرة ومفيش مرة من المرات تهدى وترسي لك على قارة بتجنني بتجنني لما تحب ياخدك مني ياخدك مني نعل كرب أو جوز بني ماشي دب تصبح منهم منطقة حرة نعل نعل نعل نعل نعل على قارة ورسيلك على قارة من يابانية الأمريكانية من باريسية الإسبانية بس عواطفك لجزامية عندك عقدة من العتائية ولا ده من تأثير الذرة اعقل اعقل اعقل اعقل اعقل وارسيلك على قارة وارسيلك على قارة كل ما تلقى الكعب العالي يحصل بينكو غرام فيدرالي شرقي غربي جنوبي شمالي والله انا خايف جزمة رجالي تديك درس يا قلبي في مرة اعقل اعقل اعقل اعقل اعقل وارسيلك على قارة وارسيلك على قارة
ورجعنا لكم تاني وفؤاد المهندس بريء يا بيه و آه، كعب الجزمة معاه كان عامل آه، شغل جميل جدا هو فعلا كان آه، عواطفه جزامية فعلا وكان في لقاء يعني مع فو- مع مفيد فوزي كان بيقول له ايه اللي بيعجبك في ال- في الست وايه اللي بيلفت نظرك ليها و- ويخليك تعرف آه، يعني طباعها هي ايه كده قال له اهم حاجه في الست جزمتها قال له ازاي يعني قال له جزمتها الست اللي جزمتها حلوه تعرف ان هي كيانها بعد كده حلو جدا فهو فعلا كان عواطفه الجزاميه يعني الفيلم ده كان بيحكي واقع جوه فؤاد المهندس تعالوا نرجع تاني ونتكلم عن آه، فؤاد المهندس ومسرحيه السكرتير, السكرتير الفني آه، دي كانت اول مسرحيه ليه هو وشي وقار آه، عملوا المسرحيه والمسرحيه نجحت جدا وسافروا بيها الاقصر واسوان ولفوا بيها الجمهوريه وابتدت تغير فكرتها عنه وابتدت تقول لا ده ك- ده لطيف جدا في احدى اللقاءات التلفزيونيه بقت تقول ان هو فعلا كان لطيف جدا وبقى يسال عنها ويقول لها انت كلتي انت نمتي كويس انت عامله ايه محتاجه حاجه ابتدت تغير فكرتها عنه تماما آه بعد كده عملوا مسرحيه آه انا انا وهو وهي وفي المسرحية دي بقى هو ما اعترضش على شويكار خالص بالعكس آه، لما عرضوا عليه شويكار قالوا له تمام يعني شويكار ممثلة فعلا موهوبة وعملت معاه المسرحية وكانت هي الشررة ما بينهم يعني انطلاق قصة الحب الجميلة ما بين شويكار وفؤاد المهندس آم، كان في مشهد في المسرحية ان هما الاتنين هيناموا على الأرض و- والمشهد ما فيهوش كلام يعني فعبد المنعم مدبولي بقى كان هو اللي عايش المطبخ ده معاهم يعني عارف كل حاجه عنهم وعارف ان هما الاتنين يعني في ما بينهم عواطف بس مش عايزين يظهروها فقال له ايه رايك لو نعمل موسيقى آه، هاديه كده في المشهد ده لانه ما فيهوش آه، كلام يعني قال له موسيقى ايه وبتاع ايه يا يا مدبولي احنا بتوع الكلام ده لا لا لا ما ينفعش المهم ما سمعش كلامه عبد المنعم مدبولي ان هو كان بيخرج المسرحيه وفعلا عمل الموسيقى وفي الوقت ده اللي هما الاتنين كانوا نايمين على الارض وبيتكلموا مع بعض قام قال لها انت يعني ما كانش في كلام اكتر من الص- الصمت كان آه، بيوضح كل شيء كل شيء يعني العلاقه ما بينهم اتطورت جدا فقال لها وفاجئها على المسرح وقال لها تتجوزيني يا بسكوته قالت له ما قلتش كده ليه من زمان وكانت اول مره في حياه آه، فؤاد المهندس يخرج عن النص معروف عنه ان مستحيل يخرج عن النص وفي اللقاء مع آه، في ساعه صفا مع صفاء بالسعود فبتقول له طب ما انت كده خرجت عن النص يا استاذ قال لها لا خرجت ايه ده هو ده النص وفعلا آه، كان هو ده النص آه، كانوا بعد كده يعني اتخطبوا وعملوا مع بعض آه، فيلم هارب من الزواج وفي الفيلم كان آه، هما في الاخر هي هي هتلبس فستان فرح وهو هيلبس بدله الفرح وهيتجوزوا وفعلا فاجئوا الف... آه، يعني فاجئوا الستاف بتاع ال- الفيلم كله ان هم هيتجوزوا في اليوم ده وراحوا الساعه 3 بعد نص الليل آه، ليل مأذون وكانت معاهم زهره العلا وفعلا كتبوا كتابهم وكانت اول آه، وكان فرحهم في اليوم آه، ده سنة 1962 آه، توالت بعد كده ما بينهم بقى ال- آه، الأفلام والمسرحيات وعملوا مسرحيات كتير مع بعض أنا وهو وسموه آه، أنت فين وأنا فين آه، عملوا مع بعض حالة حب عملوا مع بعض آه، سيدتي الجميلة آه، طبعا انت فين وانا فين لما كانت آه، شويكار دايما تقول له آه، ال- انا بي انا دوله البير حدار كاف طبعا فاكرينها وفضلت تقول له البير حدار كاف يا متخلف يعني قائد طابيه ابوك كان قائد طابيه امك كان قائد طابيه طبعا عارفين ال- الرد بتاع فؤاد المهندس لما قال لها ابوكي كان بتاع بليله امك كانت دلاله انا عايزه اقول لكم ان ال- هي فعلا كانت بتمثل حقيقتها آه، حقيقتها على المسرح لان هي كانت آه، اصولها شركسيه يعني هي كانت امها شركسيه وابوها تركي وكان ليها آه، كان ليهم لقب في عيلتهم اسمه طوب صقال اسمها شويكار ابراهيم طوب صقال وتوبسي كال يعني هو جدها كان آه، ضابط او عسكري في آه، جيش محمد علي وكان واخد الرتبه دي والرتبه دي يعني زي اللواء زي المقدم زي ال- العميد آه، على ايامنا يعني او في الجيش فهي كانت بتعرض آه، آه، فعلا آه، تعرفين ال- ال- التراكوة بيبقى ليهم كده ع- عنصريه شويه آه، شويكار كانت آه، وهي عندها 18 سنه آه، هي من عيله ارستقراطيه وعيله سريه آه، والدها حب انه يجوزها واحد ثري وغني وشاب يعني كويس ومحاسب هو كان محاسب يعني بعد سنتين من الجواز آه، جوزها مات توفى وساب لها بنت اللي هي منة بنتها الوحيدة منة الجواهرجي وكان عندها 20 سنة حبت إن هي تشتغل آه، في هي اتولدت في اسكندرية وحبت إنها تشتغل وتكمل تعليمها وتربي بنتها آه، لدرجة إن في نادي سبورتنج في اسكندرية آه، ادوها لقب الأم المثالية آه، بعد كده هي كان آه، ليها علاقة أو أسرتها ليها علاقة بالناس من الفنانين فعرضوا عليها التمثيل هي بتقول في اللقاء في لقاء من اللقاءات هي ما, ما راحتش للتمثيل التمثيل هو اللي جالها آه عرضوا عليها وكان والدها يعني بيفضل جدا انها تمثل لان عشان تخرج من حاله الحزن اللي هي كانت فيها وكان بيرحب جدا بموضوع ان هي تمثل ومثلت وعملت فيلم ورا فيلم وكان اول فيلم ليها هو حبي الوحيد مع ناديه لطفي وعمر الشريف وتوالت بعد كده غرام الاسياد لحد ما راحت المسرحيه مع فؤاد المهندس آه عايزه اقول في سيدتي الجميله برضو آه كان آه يعني كانت ليها آه، يعني تتويج لمسرحيات فؤاد المهندس وشويكار وكان بيقول في احدى اللقاءات انه كان بيفضلها على نفسه في اي حاجه لدرجه ان كانوا رافضين ان هي تمثل معاه السيده الجميله لكن هو كان مصر جدا وكان بيقول وكان يعني هو مقتنع بامكانياتها ومهاراتها ان هي تقدر فعلا آه، تأدي الدور حلو قوي فكان بيقول انا كنت ببديها عن نفسي في كل حاجه من كتر حبي ليها واقتناعي بموهبتها آه، عايزه اقول ان في سيدة الجميله كان آه، دايما آه، كان كان ايام 1967 وايام النكسه وكانوا هيوقفوا المسرحيه لكن عبد الناصر طلب منهم شخصيا من شويكار وفؤاد المهندس ان هم يكملوا المسرحيه علشان يطلعوا الجم... الشعب والجمهور من حاله الحزن والاكتئاب اللي كانوا آه، فيها آه، سيدتي الجميلة كانت من أجمل المسرحيات والمسرحيات العالمية واللي عملتها آه، شويكار وكانت بتقول كل ما بقول أي كلمة أو أي حرف أو ألتفت أي التفاتة كان الجمهور بيضحك بشكل مش طبيعي وبشكل هستيري كان بيديني طاقة إيجابية أكتر وبي- و power أكتر إن أنا أكمل وأشتغل وأجود وأقول حاجات أحلى وأحلى آه، تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل مع آه، الدلوعة وفؤاد المهندس يلا بينا نطلع فاصل ونرجع تاني واستنونا في كواليس رهيبة وحاجات محدش يعرفها وأسرار غير في برنامجنا أس... آه، كان زمان يلا بينا نطلع فاصل ونرجع تاني
يا حبيبي عادي ما ترد عليا مالك يا حبيبي ولا ست جرادل لآخرهم مية حيطفوا لهيبي زعلان مني لا يا حبيبتي أنا زعلان جدا على خيبتي مش قادرة أفهم افهمي زعلان لاني ادمي والاحساس هو اللي تعبني لو حيوان كان همي يسيبني
طيب مادام ده بيتعبك ما تخلي بابا يقلبك لأي حن يعجبك
انا جيت اهو أهو بابا أهو
ادعي لي يا ابني حريحك الله يا شيخ لا يكسبك
انا دكتور عارف اينشتاين انا مخي كبير جدا ما هو باين هتكون مبسوط وبهم مظبوط هتكون مبسوط وبهم مظبوط وان شاء الله هتجيب لي زباين تحب تصبح ايه وريني عندك ايه
في عندي موديلا التشكيلة فيه بقرون ملوية طويلة غيره فيه بديول من عيلة أصيلة غيره فيه بالكم وحداوي جميلة أنا تحت أمرك يلا اختار حاجة كده تناسب سنك
حمار حصاوي اشمعنى حمار يا ابني؟
لانه في ملامح منك يا عمي
اه منه اه قصة هواه تنفع كتاب للمطبعة وقولي لي اه وشي وحار
ورجعنا لكم تاني ومكملين معاكم كواليس وأسرار في حياة شويكار والمهندس عملوا بقى أفلام كتير مع بعض شنبوا في المصيدة آه، العتبة جزاز اللي جننت الناس في السبعينات بقى وكانت أغنية ال- الأغنيات جامدة جدا وفرافير وأنا جاي طبعا يعني حاجات جامدة جدا واقتلني من فضل اقتلني من فضلك وكانت منها الأغنية اللي كان في الفصل اللي فات على فكرة آه وانت اللي قتلت بابايا ودنيا بنت دنيا وافلام كتير كتير لشويكار وفؤاد المهندس وثنائي ناجح جدا كان اي حد بي بيعرف ان فؤاد المهندس وشويكار كان الس- بيدخلوا السينما على طول والفيلم ناجح يعني من غير كلام آه عايزه اقول داخل بيت شويكار بقى وفؤاد المهندس آه على الرغم من التوافق الفني والكيمياء الرهيبه اللي بينهم في ال- السينما والمسرح و- والتلفزيون الا انهم آه، فعلا آه، الحلو ما يكملش كان في صراع رهيب بقى جوه البيت الهادي الجميل آه، كان آه، فؤاد المهندس كان بيغير غيره شديده جدا على آه، شويكار وده من كلامها في لقاءات تلفزيونيه ولقاءات آه، في المجلات و- وغيرته الشديده آه، ديت خل يعني دي خلت آه، ال- الخلافات والصراعات ما بينهم بقت صعبه جدا آه، حاولوا يكملوا مع بعض آه، كان في انفصال اكتر من مره آه، ولكن في الاخر آه، يعني كان الموضوع آه، خلاص وصل لاخره آه، كان في مسرحيه سك على بناتك بعد ما عملوا آه، طبعا عائله محترمه جدا هو آه، منى رزق وشويكار كان سنه 1982 سك على بناتك وكان- كانت- وكانت طالعه معاه بالصوت بس آه، فاكرين انتوا طبعا عبد الموجود موجود 5 كيلو سمك وجمبري كانت هي اللي موجوده في ال- في الكو- في المشهد ده في الكوبليه ده آه، كانت طالعه بصوتها معاه بس وبيقول ابنه محمد فؤاد المهندس انه في ال- بعد ما خلص المسرحيه آه، كان راجع هو وابنه على البيت وكان مصمم ان خلاص الانفصال وان م- خلاص مش هينفع ان احنا نكمل مع بعض حاول يعدل الف... يعني يعدلوا عن الفكره دي لكن آه، كل محاولاته فاشله وكانوا مصممين على الطلاق وقال له ان احنا نفضل اصدقاء واحباب اكتر بكتير لما يبقى في صراع ما بيننا وفي ضغينه او في مشاكل ما بيننا جوه البيت آم، وفعلا تم الطلاق سنة 1982 بعد جواز دام 20 سنة آه، عايزة أقول آم، آه، قدم مسرحيات للأطفال زي هلا حبيبتي واتكلم فيها عن الملاجئ عن آه، يعني وجه الناس ل- إن نظرة الناس ل- لملاجئ الأيتام وقد إيه إن بيبقى في معاملات سيئة وفي حاجات سلبية جدا بتحصل آه، على مدار عشر سنين قدم لنا عمه فؤاد واللي كلنا كنا بنقعد قدام آه، في رمضان قبل الصيام قبل الفطار بساعة نتفرج عليها الساعة خمسة ونلم نفسنا كده ونحاول نحل الفزورة عمه فؤاد رايح يصطاد عمه فؤاد رجع يا ولاد فكان عشر سنين من أوائل آه، من 81 ل 90 عشر سنين من الإبداع وعمه فؤاد آه، كان ابنه بقى بيتكلم عن فؤاد المهندس في كلمتين وبس على آه، طريقه البرنامج المشهور بتاعه آه، انه آه، كان بيحب رمضان جدا وان مائده رمضان- رمضان دي كانت لازم تبقى مو- موجود عليها ملذ وطاب ده لان شويكار كانت طباخه ماهره جدا وشاطره جدا وهو كان بيعشق الاكل فكانت دايما تعمل له الاكل بملذ وطاب يعني حتى لو مش هياكل منه الا القليل حريص جدا ان كل رمضان يبقى يجيب الحلويات و... ولوازم رمضان وحاجات رمضان لمحمد ابنه ولاحمد ومنة اللي اتربوا مع بعض زي الاخوات بالظبط آه، ما كانش بيفرق ما بينهم في المعامله آه، بيقول ان والده كان كلاسيكي قوي بيعشق كل حاجه قديمه حتى التلفزيون اللي عنده هو تلفزيون ابو قرص ما كانش بيحب ريموت الكنترول الريموت بتاع التلفزيون ما كانش بيحب الموبايل ما استخدموش آه، كان بيحب كل حاجه قديمه آه، السوبر ماركت البدعه اللي بالنسبه له بدعه ما كانش بيحب يروحه كان بيحب يشتري كل حاجه من مكانها م- الفك... الفاكهه من عند الفكهاني الخضار من عند ال... بتوع الخضار اللحمه من عند ال... كده يعني ما كانش بيحب اي بدعه او اي حاجه جديده آه، بيقولوا إنه كان بيعشق ام كلثوم جدا جدا آه، لدرجه انه كان كل ما يشوفها لازم يوطي يبوس ايديها وعادل امام كان بيقول بقى يعني حاجه ظريفه قوي في الموضوع ده بيقول ان هم كانوا في مسرحيه آه، في مسرحيه من المسرحيات ورايحين يعرضوها في الكويت في المطار آه، ركبوا الطياره وفجاه لقوا تحت الطياره عربيه ونزلت منها ام كلثوم كانت برضه هتحيي حفله في الكويت وطلعت وقعدت آه، طبعا كان عادل امام وال staff كان في الدرجه الثانيه و آه، شويكار وفؤاد المهندس في الدرجه الاولى فقعد على الارض جنب ام كلثوم ام كلثوم قاعده على الكرسي وقعد جنبها على الارض وباس ايديها وندى على عادل امام وقال له تعالى بوس ايدي الست فباس ايديها فعلا فقالت له انت هتبقى ممثل آه، ممثل كويس فدي من ضمن الحاجات الطريفه يعني عن آه، فؤاد المهندس وعشقه لام كلثوم آه، بيق- آه، عايزه اقول لكم ان في برنامج كلمتين وبس ال- المشهور جدا واللي عمله وكان بيتكلم فيه عن السلبيات والايجابيات في المجتمع هو ما كان ما بيحبش السياسه وما بيحبش يتكلم فيها لكن آه، انور السادات طلب منه انه يتكلم عن الصراع آه، العربي الاسرائيلي وان العرب مش يعني بعد ما كانوا العرب مش مش موافقين على اتفاقيه السلام ما بين مصر واسرائيل بعد الحرب 1973 فطلب منه ان هو يتكلم عن الموضوع ده وقد ايه ان الموضوع ده مهم للعرب يعني آه، عايزه اقول لكم ان الموضوع ده خلى العرب عموما يقطعوا فؤاد المهندس ويقطعوا اعماله لمده عام كامل فعلا وده دخل فؤاد المهندس في حزن رهيب جدا لحد ما تدخلوا ال- السياسه العليا وال- ورجال الدوله ان هم يحلوا المشكله دي وابتدت بر- بعد سنه كامله من المقاطعه ان هم يرجعوا افلام فؤاد المهندس ومسلسلاته واي حاجه بيعملها تاني للوطن آه، العربي قد ايه كان فؤاد المهندس بيأثر في الناس وقد ايه كان صوته مسموع في كل مكان يعني من كتر حب الناس ليه آه، محمد فؤاد المهندس بيقول انه آه، ج- آه، ان والده آه، كان بيحب شغله جدا جدا جدا حتى رغم ان جات له جلطه في القلب وكان بيمثل آه، في الوقت ده آه، مسرحيه عائله محترمه جدا لكن رفض ان هو ما ينزلش المسرح ورفض انه يت- يكمل شغله وعايزه اقول لكم ان الجلطه اختفت تماما وكان الدكتور مستغرب جدا ازاي حصل ده يعني من كتر حبه لشغله والده كان شديد الطبع قوي بيقول ان جده كان ظريف جدا و... وعماته كانوا ظرفاء جدا اللي كان جد جدا هو فؤاد المهندس تخيلوا كان بيحب شويكار جدا وبيحب اكلها جدا لدرجه ان هما بعد الطلاق كانت بتبعت له الاكل لحد البيت ولما كان بيتصل بيها يقول لها اي حاجه كانت بتقول له عينيا يا فؤاد كان يتصل لها يا شويكار انا عايز النهارده شركسيه كانت بتبعتها له لحد البيت كان في حب وموده و... و... ورحمه ما بينهم جامده جدا حتى بعد ما اتطلقوا وانفصلوا هي كانت بتتكلم عنه على انه الاستاذ وانه علمها كتير جدا في الحياه الفنيه والحياه الانسانيه وان هو ان هي كانت بتبص له دايما من فوق على انه حاجه كبيره قوي وحاجه كتيره قوي عليها واتعلمت منه كتير وهو كان بيقول عليها ان هي حب عمره الاول والاخير وهي نفس الحكايه بتقول هو حب الم- حتى لو ما كانش حب الاول بس هو حب الاخير اللي بتكني ليه كل الاحترام وكل آه، التقدير آه، عايزه اقول لكم بقى يعني حاجات بسيطه كده ان محمد عبد الوهاب لحن له اغنيتين تخيلوا لحن له في آه، مسرحيه انا وهو وسمو ولحن له كمان انا واد خطير ودي كانت من الحاجات الجامده جدا ان يعملها محمد عبد الوهاب ده لانه كان صديق جدا لفؤاد المهندس وعايزه اقول كمان انه كان بيحب الحيوانات قوي حب الاسد حب الحيوانات المفترسه وكان بيروح كينيا واوغندا مخصوص كل سنه علشان يتفرج على الحيوانات المفترسه ما كانش بيحب الحيوانات الاليفه بيقول هي موجوده اصلا انا بحب الحيوانات المفترسه وبيقول ان الاسد هو كان صاحبه الوحيد وكان دايما يروح آه، جنينه الحيوانات آه، فؤاد المهندس آه، فنان عظيم وفي إحدى لقاءاته مع مفيد فوزي كان بيبكي من الوحدة ومن آه، آه، حبه لشويكار وإنه بيحتاج دايما الحنية بيحتاج دايما اللي يدلعه بيحتاج دايما آه، حب الأسرة وحب آه، شريكة الحياة علشان يكملوا لكن آه، مفيش حاجة بتكمل وإن آه، كده أفضل بكتير آه، أكتر من إن هم يكونوا مع بعض ويبقى فيه صراع ويبقى فيه خلافات ما بينهم آه، فؤاد المهندس ما تركش ميراث اكتر من انه كان طارق غرفه مليانه بمقتنياته النادره وبحاجاته الجميله جدا لكن كلها اتحرقت عن اخرها ودي كانت سبب صدمه في وفاه فؤاد المهندس آم، خل- ف- توفى فؤاد المهندس آه، سنه 2006 في سبتمبر آه، نتيجه لسكته قلبيه آه، والمفارقه ان آه، مات عن سن آه، 82 وفعلا شويكار برضو ماتت عن سن 82 آه، في آه، أغسطس 2020 الله يرحمهم آه، أسروا الحياة الفنية وخلصت حلقتي النهاردة أتمنى يا رب نكون آه، استمتعتم بالحلقة دي جدا جدا لأن أنا استمتعت بيها جدا جدا وأنا بحضرها إن شاء الله أشوفكم في حلقات جديدة ومختلفة وثنا- وثنائي فني جديد آه، كانت معاكم بوس الخطيب وكان زمان مع السلامة